السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أهلا ومرحبا بكم أهلي وأحبابي وإخواني وأخواتي في هذه الكلمات الطيبات المباركات التي بدأناها بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي بعنوان أنا لسه صغيرة وأكدنا إن حضرتك كبيرة وحضرتك بمجرد البلوغ بتحاسبي محاسبة المرأة الكبيرة فالبنت اللي عندها 15 سنة بالغة بتتحاسب زي اللي بتتحاسب عليه اللي عندها 70 سنة وستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى منذ بداية البلوغ وأصلنا لهذه المسألة وقلنا إن في كتير جدا جدا جدا من البنات ومن الستات بتقع فريسة للشيطان بحجة أنا لسه صغير النهاردة عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا جدا وعقبة كؤود بتقف قدام أي بنت أي بنت عايزة تنقل لربنا سبحانه وتعالى وعايزة تطلع طلعة كده لقدام علشان تتقدم في طريقها إلى الله سبحانه وتعالى هذه المشكلة هي كلام الناس الأصل اللي احنا تعلمناه كلنا أن الإنسان مدني بطبعه وأن الإنسان يألف ويؤلف وأن الإنسان بيبقى عايز يعيش في مجتمع هذا المجتمع يا إخواني الإنسان بيعيش وبيتعايش معاه بيؤثر وبيتأثر فيه هذا الإنسان بيتعامل مع غيره في هذا المجتمع بياخد خبرات غيره بيحاول انه يستفيد ويفيد غيره الانسان مدني بطبعه قاعده مقرره درسناها جميعا في علم الاجتماع ودايما الانسان لما بيكون عايز ياخد قرار في حياته ويكون القرار ده قرار مصيري بالنسبه له بيحاول انه يسال ويستشير الناس الناس بتقول له يعمل ايه هل ده صح ايوه صح المشكله عندنا لما يكون القرار ده قرار مصيري فيما بيني وبين الله وأكثر الناس تدلك على غير الحق هل لو أنا مشيت على كلامهم يبقى صح والجواب غلط ما ينفعش لما تبقى أنت متأكد كامل التأكد ولما تبقى حضرتك متأكدة كامل التأكيد إن الطريق اللي أنت ماشية فيه هيوصلك لربنا سبحانه وتعالى وهيوصلك للجنة وبعد كده تجد ان في ناس كتير كتير كتير كتير بيقولوا لك لا ما تمشيش في الطريق دي ان انت حضرتك تسمعي كلامهم وان انت تصدقيهم وان انت تتبعي هذا الكلام آه كنا بنسمع زمان كلمة مشهورة بيقولوا كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر وبعضهم كان بيقول كلام الناس لا بيدخل جنة ولا بيودي نار هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده صح؟ في دنيا الناس لقينا ان كلام الناس ولشديد الاسف بيأخر لقينا ان في ناس كتير قوي قوي قوي قوي قوي يهمها كلام الناس يهمها نظرة المجتمع يهمها يهمها الوضع بتاعها يهمها الاتيكيت بتاعها يهمها الشكل الاجتماعي بتاعها يهمها حاجات كتير قوي قوي قوي قوي حتى ولو جت على دينها حتى ولو جت على العلاقة بينها وبين الله سبحانه وتعالى في البداية بأكد إن جميل جدا جدا جدا جدا إن حضرتك تسمعي آراء الناس ولكن لازم يبقى القرار الأخير والفصل لحضرتك لا تتأثري بكلام الناس إذا كنت واثقة إن الطريق بتاعك صح وهيوصلك للي أنت عايزاه وعليه خلي هناك قاعدة في حياتك القاعدة دي اوعي تسيبيها إذا كان كلام الناس هيتعارض مع أهدافك وأهمها رضا الله سبحانه وتعالى فإياك ثم إياك ثم إياك إن أنت تنفذي هذا الكلام أختي الكريمة أكبر مشكلة في حياة كتير من البنات اللي عايزة تتدين واللي عايزة تلتزم واللي عايزة ترتدي الحجاب الشرعي واللي عايزة تحفظ قرآن واللي عايزة إن هي تحافظ على صحبة إيمانية واللي عايزة إن هي تبدأ تنشط في عمل إيماني وعمل إيجابي أكبر مشكلة بتعوق البنات دول كلهم عن النقاط الإيجابية دي كلها كلام الناس وكلمة كلام الناس دي كلمة بيتحجج بها كتير من الناس في طريقهم إلى الله وأحيانا بتبقى دي من الشيطان إن الشيطان كل ما واحد عايز يتقدم في خير يجي يقول له خلي بالك كلام الناس كلام الناس كلام الناس الناس هتقول عنك الناس هيقولوا عنك نظرة المجتمع ليك خلي بالك لأن ده مش هيرضي الناس خلي بالك لأن كتير من الناس النقطة دي بتزعلهم وهكذا فخلي بالكم يا إخوة لأن مش هينفع إن أنت تفضل طول حياتك بتعبد الناس وسايب الله سبحانه وتعالى أه هقول لكم على بعض حاجات كده أحيانا بسمعها وللأسف إن هي حاجات مؤلمة علشان تعرفوا إزاي إن كلام الناس بيأخر وإن كلام الناس ممكن يكون سبب من أسباب دخول النار لو أنا خليته أصل من الأصول وشديد الأسف قدمته على رضا الله سبحانه وتعالى ممكن واحد مثلا يبقى ماشي في طريقه ربنا سبحانه وتعالى فأول ما يبدأ يدخل المسجد ويصلي فتلاقي واحد صاحبه يقول له "أنت هتعمل لي فيها مؤمن ممكن مثلا بنت حاولت تلبس حجاب شرعي أو نقاب ف... وهي جاية تلبس الحاجات دي واحدة صاحبتها قالت لها لا ما ينفعش عشان وضعك الاجتماعي انت مش عارفة والدك بيشتغل ايه ووالدتك إيه بتعمل ايه واخوكي بيشتغل في مركز ايه واختك واصلة لايه ممكن مثلا واحدة عايزة تلبس حجاب شرعي سابغ وبألوان غير جذابة عشان في شروط للحجاب الشرعي فيجي واحدة زميلتها أو بعض صاحباتها يقول لها لا أنت كده هتبقي وحشة شكلك هيبقى وحش وهيبقى ياي وإحنا كده هننفر منك ممكن مثلا واحدة عايزة تتقدم إلى الله سبحانه وتعالى فتخاف إنه يتقال عليها يا عم الشيخة أنت هتعمليني فيها مؤمنة أنت هتبقي هتتدروشي حاجات من دي كتير يا إخوة وأنا جمعت لكم بعض أنماط من مشكلات حقيقية جاءتني وعشان كده يا إخوة رحت كاتبها لكم وعايز أشوف كده كلمة الناس هل ممكن تغير حياة البني آدمين دول؟ آه ممكن تغير واحدة بعتت لي بتقول لي خلي بالك أنا كل ما التزم وكل ما آخد خطوة ربنا سبحانه وتعالى ألاقي أصحابي بيتريقوا عليا وبيقولوا ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده ايه التخلف والرجعيه دي انت انت انت نفسيه انت مريضه انت انت لاسعه انت السلك من جوه حصل له حاجه دي واحده قالت لي الكلام ده واحده تانية بتقول لي كل ما اجي التزم الاقي بيقولوا لي هتعملي ايه مع بابا وماما وعيلتك هل والدك ووالدتك هيسمحوا بالمنظر الفظيع او زي ما البنات بيقولوا الفظيع قوي ده لا يبقى خلي بالك ما ينفعش ان انت تلبسي الكلام ده وتخلي باباكي ومامتك واخواتك وعيلتك يزعلوا منك ولا ان هم يعني يستعروا منك واحده ثالثه بعتت لي قالت لي لما لبست الاسدال وهي لسه داخله الكليه بتقول لقيت شلتي قاعده بتشتغلني وبتقول لي ايوه يا مؤمنه خدينا على جناحك خلي بالك دي جامعه مش جامع واحده رابعه لقيتها بتقول لما بدأت التزم وبدأت ألبس حجاب نص كم كده يعني حجاب شوبنج سنتر يعني هي كانت حاجة صعبة قوي وبعدين لسه يعني ماشية ايه فبتقول لما بدأت ألبس شوية بتقول ولاد خالتي قالوا لي ايه يا بنتي اللي عاملاه في نفسك ده يا بنتي خديها قاعدة اللي بيبان منك زكة عنك واللي بيلبسوا الحجاب دول بالشكل ده اللي ماشيين شمال أو شكلهم وحش ومش عايزين حد يعرفهم علشان بيبقى شكلهم منفر واحدة خمسة بعتت لي بتقول أنا لبست عبايات واسعة وطبعا لقيت أقرب صاحبة ليا بتبص لي بقرف وبتقول لي أنت عجزتي ولا إيه؟ وحاولت إني ما أحطش make up أو أيلاينر فلقيتها هي وصاحباتي بيقولوا لي إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده؟ أنت خسيتي قوي قوي قوي قوي أنت بقيتي سمرة وريحتك عرق وحاجة تزهق بنت سادسة بتقول لبست خمار ولبسته على الموضة كده عارف انت الخمار اللي هو طالع جديد ده اللي هو ايه مشبوك كده وبتاع يعني حاجة كده مرسومة برضه يعني لبست خمار ورحت كورس وفجأة وعينك ما تشوف الا النور بتقول لقيت كل الكورس قاعد يبص لي بصات دونية حقيرة كده وبتقول لقيتهم بيبصوا لي من فوق وتحت وبيقولوا لي ايه ده فصاحبتنا بتقول تعليق بتقول اول ما قالوا ايه ده انا قعدت ابص لنفسي انا عملت ايه ده انا كنت فاكره ان انا لما البس الخمار ده كله هيقول لي الف مبروك وما شاء الله ده حاجه جميله ووشك جميل وهو زي ما كنت بقعد اسمع بقى واخد بالك بيقول لك لقيت كم من النظرات وكم من الاستغرابات والاستفهامات والاستنكارات غير عاديه فواحده بتقول لها ايه ده كاني لابسه مايو يعني فبتقول ولقيت واحده تانية بتقول لها سيبيها سيبيها دي هتلاقيها عامله زي الاخوان ولا زي الشيعه وواحده تالتة بتقول لا لا لا لا لا هو انت اتدروشتي ولا ايه ولقيتهم فجاه قاعدين يضحكوا عليا وخلوني مسخه القعده وواحده وهي قاعده بتتريق عليا بتقول سلام قولا من رب الرحيم وبتشاور عليا تخيلوا يا جماعه انا عايزك تتخيل معايا ان ان دي مشكله بنت قاعده تكتبها لي يعني وبتقول لي انا لقيت واحده بتقول لي انت ازيك انت بقيتي ابله فضيله والتانيه تقول لها بركاتك يا حاجه كل الكلام ده صاحبتنا اللي هي اختنا الكريمه اللي بعتت لنا المشكله البنت السادسه اللي بعتت لي المشكله بعتها لي وبتقول لي انا قعدت اعيط لان نفسي صعبت عليا جدا جدا جدا انا قبل ما البس الخمار ده ما كانتش بنت تجرؤ ان هي تبص لي انا لما كنت بدخل المعهد بتاعي او الكورس بتاعي كنت بوقف الدنيا على رجل ده انا شكل وعين وجسم وشعر واخد بالك ويعني لياقه وشياكه واخد بالك انت وانا بنت مودرن واخد بالك انت ازاي تخيل بقى لما البس كل ده يحصل لي كل ده بنت سبعه بتقول لما لبست الحجاب الشرعي قلت مش هصاحب حد وحش ومن النهارده ما عادش ليا علاقه بشباب ولا هرتبط باي شاب الا في حدود الشرع فراحت انتيمي طالعه لي وقالت لي يا بنتي اسمعي النصيحه اللي هقولها لك دي خلي بالك بقى خلي بالك النصيحه دي اللي انت هتسمعيها برضه الشيطان يعز اسمعي النصيحه دي لما تتجوزي يبقى البسي طب مفهوم المخالفه مفهوم المخالفه يبقى لو مش هتتجوزي يبقى ايه ما تلبسيش يبقى لما تتجوزي يبقى البسي لان اللي بيلبسوا النقاب والحاجات دي في الغالب الاعم بيداروا فيه بيداروا فيه خلي بالك يعني ايه عارف انت انت تسمع كلمه يداروا فيه دي عارف انت المجرم ولا البنت الوحشه اللي بتتدارى في شقه مش عارف ايه ولا الحرامي اللي سرق مش عارف ايه فبيتدارى انا عايزك تتخيل معايا طريقه كلام هؤلاء طبعا انا مش هطول عليكم انا جبت لكم سبع نماذج من مشكلات حقيقيه اتعرضت عليا وجات لي عن طريق الماسنجر وعن طريق الايميل وحاجات كتير جدا جدا جدا اخواني واخواتي كلام الناس بيفرق كلام الناس بيأخر كلام الناس خلى كتير من البنات دي ترددت وبعضهم انتكس وعاد الى ما كان عليه زي الراجل اللي كان بيصلي ويصوم علشان اراء الناس وما ينفعش صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام عايز أقول لكل بنت سمعت السبع مشكلات دول وممكن يكون عندها وهي بتسمعني دلوقتي مشكلة زي دول عايز أقول لكل بنت بتسمعني الرد على الكلام ده كله من وجوه رقم واحد عايزك تحفظي بقى الرد ده وتعتقديه وتنشريه لكل صحباتك وبالذات اللي في بداية التزامهم وبداية تدينهم علشان ربنا يجعلك سبب في تثبيت البنات دول أسأل الله تبارك وتعالى أنه يثبتنا وإياكم يا رب ويثبت كل أخت عايزة طريق ربنا اللهم آمين للرد على الكلام ده بقول رقم واحد الناس ما وراهمش غير الكلام دي قاعدة الناس ما وراهاش غير الكلام وللأسف الشديد إن في ناس كتيرة قوي قوي قوي قوي قوي بيقولوا الكلام ما عليهوش جمرك الكلام ده صح لا الكلام ده باطل الكلام ده ضلال لأن الله تعالى قال غير ذلك قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد السؤال انتوا بتصدقوا ربنا ولا بتصدقوا كلام الناس لما ربنا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت علشان كده سيدنا الإمام النووي يا أخواتي قال كلام جميل هقوله لكم بعد ما تصلوا على سيدنا رسول الله ما تقولوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا الإمام النووي بيقول إيه؟ بيقول واعلم أنه ينبغي على كل مكلف أن يحفظ لسانه عن الكلام ومتى استوى الكلام وتركه فالسنة الإمساك بالسنة إن أنت تبقى ساكت وما تتكلمش إلا لمصلحة راجحة يبقى رقم واحد علشان ما تزعليش من أي بنت تتكلم عليكي أو أي واحدة بتتكلم عليكي ممكن تبقى غيرانة منك ممكن تبقى زعلانة ممكن يبقى ملبس عليها بسبب الإعلام وبسبب التضليل الإعلامي والثقافي والفكري الهيصة اللي احنا عايشين فيها دي السيولة الفكرية اللي احنا عايشين فيها فأنا عايز أقعد قاعدة رقم واحد الناس مش هتبطل كلام اتنين شياطين الإنس والجن شغلتهم الصد عن سبيل الله دي شغلتهم شفت الأنبياء والمرسلين شغلتهم إيه؟ شغلتهم هداية الناس الدعاء إلى الله شغلتهم إيه؟ إعادة الناس إلى منهج, منهج الأنبياء والمرسلين في ناس بقى شغلتها إن هي تبقى قاعدة كده قاعدة تصد الناس عن سبيل الله قاعدة تحارب دين الله قاعدة تنفر الناس من دين الله تلاقي مثلا في أفلام فلان شغلته معروف إنه أول ما تيجي سيرة الدين لازم يطلع لك الدين ده بمظهر السجن الشيء المقزز وإن الدين ده شيء رجعي متخلف وإن هو مجرد أفكار وتقاليد بالية وإن المساجد دي أوكار إرهاب وإن لابسه حجاب ولا نقاب دي لا اوعى خلي بالك ده ممكن تبقى تاجرة مخدرات بس لابسه نقاب عشان ما حدش يعرفها أو بنت شمال علشان فاهم دماغي ففي ناس ده شغلها وربنا قال كده في القرآن قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يبقى دي أصل ده أصل فانتبهي رحمة الله تعالى عليك واعرفي ان في ناس شغلتها الصد عن سبيل الله والصد عن سبيل الله قرين الكفر قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ثلاثة الاستهزاء بالمؤمن والمؤمنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو سنة كونية من سنن الله في أرضه الله يعني انت لما تلتزمي وتتديني وتبدأي تاخدي الخطوة دي وتلاقيهم بيتريقوا عليكي وبيشتموكي ايه يا خيمة ايه يا متخلفة يا متطرفة يا إرهابية يا متزمتة يا رجعية يا متشددة يا, يا وحشة ما تزعليش عادي خالص خالص خالص خالص يعني واخد بالك انت ازاي اول اول ما طلعت لي لحية ده ليا انا الكلام ده اول ما بدات الحمد لله رب العالمين كنت في اولى اعدادي طبعا مع البلوغ شيء طبيعي بنطلع لحيه والحمد لله كنت ملتحي بفضل الله عز وجل من وانا في اولى اعدادي اه وانت في اولى اعدادي اللهم لك الحمد فطبعا شيء طبيعي يعني ايه شيء طبيعي كنت في الاعدادي وكنت في الفتره دي فتره التسعينيات فطبعا بقى كان قصه بقى ايه, إيه مش عارف إيه في ضرب نار مش عارف في الاقصر وفي مش عارف الهجوم على السياح فين فطبعا كان اي واحد بيلتحي ده كان يعني ايه مصدر شبهه واثاره قلق غير حق يعني غير طبيعي بقى فطبعا تخيل بقى انت وطبعا بيمارس عليك ضغط منين؟ من مدراء المدرسه، آه، نظار المدرسه، الاساتذه، آه، الطلاب، واخد بالك؟ فاول مره التحيت طبعا سمعت تريقه وسخريه غير عاديه. فاذكر ان في مدرس من المدرسين اسال الله ان يغفر لي وله يا رب، اللهم امين. كان كل ما يشوفني يقول لي هات لي الشويه اللي في وشك دول عشان امسح بيهم جزمتي. كان بيقول لي كده يقول لي اللي انت ماشي معاهم دول شويه مجانين وانت زيهم كان مدرس من مدرسين التاريخ ربنا يغفر لنا وله وكل ما اتكلم في حاجه لازم يعارضني يعني لازم يعني حتى لو صح من باب انت انت هترسم عليا انا خلي بالك ان ده برضه شبهه عند كتير من الناس لما تيجي انت حضرتك مثلا داخل الجامعه ففي دكتور اصلا اول ما بيشوف شكل النقاب ياي بيشمئز نفسيا اول ما يشوفك كده يشقيك مش وجع قلب انا انا الناس بتوع ال hot short والاسترتشات والبناطيل المقطعه والفيزون والحاجات كده اللي هي ايه ما قل ودل دي واخد بالك انت ازاي فتيجي انت النهارده تقولي لي نقاب وبتاع وتقعدي في وشي مش عايز انا اشوف الحاجات دي كفايه اللي في البيت عندنا واخد بالك انت فهو مش عايز كده فده بيحصل فكنت الاول بزعل ولكن الله تبارك وتعالى اعانني فكنت بعمل ايه وابن من طين وابن من ايه من عجيب وقلت كان ايامنا فكره حلقه الكابوريا هي عادت برضه يعني هي رجعت نفس الايه التاريخ يعيد نفسه واخد بالك فكان بقى ايه يعني بقول يعني اللي حالق شعره بالمنظر الفظيع المقزز ده بيمشي في الشارع تلاقي الناس كلها بتتريق عليه و- و- وهو ولا في دماغه وانا اللي متبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه يبقى في دماغي كده فاخدت القرار ان انا ولن التفت لاي مخلوق بدل ما انا ماشي في الحق فضل الله عز وجل ثم قرات ايه في كتاب الله نزلت على قلبي كالماء البارد في الوقت الحار قال تعالى لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور يبقى دي قاعده قاعده ان حضرتك هتبتلي وان انت هيتقال عليك كلام وحش علشان ربنا يميز الخبيث من الطيب ومين اللي هيثبت على الطريق ومين اللي هيتنكب الطريق واخد بال حضرتك ولهذا قال الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم يعني دي سنة فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وعايزك تبقى دايما موقنة إن الشاطر هو اللي بيضحك في الآخر ولهذا قالوا قديما من ضحك أخيرا ضحك كثيرا قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ده مش بيضحكوا ده بيتريقوا وبيعملوا مسلسلات واخد بالك انت ازاي مسلسل الجماعه مسلسل آه، آه، الاسطوره مسلسل المهلبيه مسلسل مش عارف ايه واخد بالك انت ازاي هو ده ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون خلي بالك عارف انت ايه ضربني وبكى وسبقني واشتكى اللي هو ايه يعني ده هم المفروض ان هم اللي يتقال عليهم مجرمين لا ان هؤلاء لضالون ان هؤلاء لمجرمون ان هؤلاء لمتنطعون ومتشددون واخد بالك احنا تبع الدين البحبحوني الدين يسري يا اخويا واخد بالك انت ازاي وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون خليها قاعده في حياتك من ضحك اخيرا ضحك كثيرا اربعه رضا الله اهم من كل شيء بل هو اهم شيء ولا يعدله شيء ولهذا من تنكب عن رضا الله واسترضى الخلق اهم حاجه عنده رضا الخلق الوضع الاجتماعي المنظر البرستيج حاجات الحركات بتاعتهم دي وما حطش ربنا في حساباته ربنا سبحانه وتعالى اهانه فقال الله ومن يهن الله فما له من مكرم لا اله الا الله ومن يهن الله فما له من مكرم اللي حضرتك شايفاها مقطعه بنطلونها دي وقاعده مع ولد في الجامعه و في اوضاع عاطفيه معينه و... اوعي تكوني فاكره يا اختي ان دي لا لا خالص ده بيبص لها بصه مش كويسه خالص خالص خالص خالص وانا راجل شاب وفاهم كل اللي بيتقال عن امثال البنات دول بينما عايز اعلمك كمان حاجه في القاعده الرابعه دي احنا قلنا ان اهم حاجه رضا الله ورضا الله هو اهم حاجه واهم شيء في هذه الدنيا بينما رضا الخلق غير تدرك يعني انت عارف- عارفين جحا حد سمع عن جحا اه جحا وابنه راحوا اشتروا حمار مشهوره قوي القصه دي هو رجع من سوق الحمير بقى ومعاه ابنه وبتاع بيتمخطر فالناس اول ما شافته اول وهله امم جاب الفلوس منين اللي اشترى بيها الحمار انت هتقر علينا مشي بعد كده دخل على اللي بعدهم سلام عليكم شفت يا اخويا جحا وابنه بقى جايب حمار ومش راكب عليه فركب عليه فمشي وابنه ماشي جنبه فمشي على المجموعه اللي بعدهم شفت يا اخي جحا شفت يا اخي قلبه وحش ازاي بقى يركب وممشي ابنه اللي بعده ها طيب خلاص راح مركب ابنه وراح نازل هو ها شفت يا اخي الراجل اللي معرفش يربي ابنه الولد ركب على الحمار وسايب ابوه في الاخر راح بوحه عامل ايه؟ راح بوحه وابنه شايلين الحمار شالوا الحمار اخر ما زهقوا خلاص الناس طهقت قالوا لهم شفت الراجل اتجنن من فرحه انه اشترى حمار رضا الناس غايه لا تدرك في كلمات جميله كنت قد سمعتها للشيخ علي القرني حفظه الله هذا الخطيب المفوه قال ضحكت فقالوا الا تحتشم بكيت فقالوا الا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدا ما كتم صمت فقالوا ضعيف اللسان نطقت فقالوا كثير الكلم عفوت فقالوا صنيع الجبان ولو كان مقتدرا لانتقم يقولون شذ إن قلت لا وإن, وإمعة حين وافقتهم فأيقنت أني مهما أردت رضا الناس لا بد من أن أذم خذ القاعدة الأخيرة دي فأيقنت أني مهما أردت رضا الناس لا بد وأن أذم رضا الناس غاية إيه؟ لا تدرك عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية قال لنا كلام جميل رحمة الله تعالى عليه قال وما يجب أن يعلم وما يجب أن يعلم لكل مكلف أنه لا يسوغ في العقل ولا في الدين طلب رضا المخلوقين وذلك لوجهين الوجه الأول أن هذا غير ممكن ده أمر غير ممكن مش هيحصل لأن الناس شتمت ربنا ونسبت الولد له والوالدة له ونسبت له الزوجة يعني الناس يا اخوانا اتكلموا عن ربنا يبقى هيعملوا فيا وفيك ايه اثنين أنا مأمورون بأن نتحري رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين رقم خمسة ودي آخر حاجة هنختم بيها إحنا مسلمين قول الحمد لله اللهم لك الحمد احنا مسلمين والمسلمين لهم ميزان بيوزنوا بكل حاجة في حياتهم حركاتهم سكناتهم عقائدهم أخلاقهم لبسهم مشيتهم ضحكتهم فرحهم حزنهم مبتكراتهم إبداعاتهم الثقافية والفكرية والفنية كل ده بيتوزن عندنا بميزان الشرع القرآن والسنة النبوية الصحيحة ولما بصيت في القرآن يا إخوة وعملت بحث عن وصف أكثر الناس في القرآن كلمة أكثر الناس أكثر الناس وجدت أن أكثر الناس في القرآن وصفوا بأنهم مشركون قال تعالى كان أكثرهم مشركين ووجدت أن أكثر الناس وصفوا بأنهم لا يؤمنون قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ونظرت فوجدت وصف أكثر الناس في القرآن أنهم لا يعلمون قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ووجدت في وصف أكثر الناس في القرآن فوجدتهم أنهم لا يشكرون قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون ووجدت وصف أكثر الناس في القرآن فوجدت أنهم كافرون قال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا ونظرت فوجدت نظرة القرآن لأكثر الناس فوجدته يصفهم بأنهم لا يعقلون قال تعالى بل أكثرهم لا يعقلون طيب لما دول أكثر الناس وربنا وصفهم باللي انتوا سمعتوه ده يبقى احنا واجبنا ايه واجبنا اللي ربنا قاله في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وقال الله تبارك وتعالى لكل إنسان متردد لكل بنت بتسمعني دلوقتي رجل بره ورجل جوه أصدقك ولا صدق الإعلام اللي بيقول لك سيبك من الحجاب والنقاب أصدق إبراهيم عيسى اللي بيقول لك مفيش حاجة اسمها حجاب والحجاب نزل عشان تحرش جنسي بين الصحابة على أساس إن هم كانوا قاعدين في بورتو مارينا الصحابة دول واخد بالك أنت إزاي كانوا قاعدين على البيسين قاعدين في قرية واخد بالك بيتحرشوا ببعض جنسيا ده بيتكلم على كده ولا صدق الدكتورة فلانة اللي طلعت قالت مفيش حاجة اسمها حجاب ولا نقاب ودي عادات بدوية جاهلية ياي أمال إحنا عايزين إيه الحجاب اللي هو الإيه عارف انت الحجاب اللي هو style اللي هو تلاقي بنت لابسه مثلا بنطلون فظيع ولابسه كده ايه اه مثلا فوق كده body افظع و make up كامل وحته اشارب كده لغايه نص الشعر وتقول لك بفضل الله انا وسطيه ما شاء الله ما شاء الله فين بالظبط يعني وسطيه في اي حته بالظبط واخد بال حضرتك طبعا الكلام ده غلط فانت لما تيجي تاخد الخطوه دي هتلاقي بقى الناس تقول لك انت متشدده والدنيا وانت مش حاسه بينا وانت مش شايفه وضع البلد وانت مش عارفه ايه والكلام ده ربنا بقى بيخاطبك كل انسان متردد في القران فبيقول له الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لا إله إلا الله أول ما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب ملناش غيرك يا رب أنت حسبنا وأنت نعم الوكيل في كل إنسان بيشيطن الإسلام وبيشتم الإسلام وبيتهم صورة الإسلام بأنها صورة إرهابية متطرفة متخلفة رجعية أصولية وصولية تجار دين إخوان تكفير مش عارف إيه الكلام ده كله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فاء الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما تخافوش بس يا عم الشيخ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ده التهلكة إن أنت ما تتحجبيش التهلكة إن أنت تفهم إن الدين اللي هيوصلك للنار الدين هو اللي هيوصلك للتهلكة لا التهلكة العكس عشان كده اتعلم من القرآن وصف أكثر الناس وتعلم من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمك حديث الرسول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف بقول الكلام ده لكل بنت بتسمعني عشان لو انت بدأت تلتزمي هتلاقي مقاومة في بيتك هتلاقي مقاومة من اصحابك من شلتك من كتير من صحباتك اللي على الفيس من كتير من الناس اللي يعرفوكي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بس بر الاب والام هي بتقول لي يا بنتي انت لسه صغيره واحنا ربنا على الحكايه دي المره اللي فاتت الشبهه دي المره اللي فاتت ربنا عليها انا لسه صغيره قلنا لك لا انت مش صغيره يبقى اسمعي الرد لو سمحتي اسمعي الرد تاني بتاع انا لسه صغيره هيقول لك انت لسه صغيره لما تعيش شبابك شويه ما تي- ما تعقديش عشان ما تعجزيش بدري يا بنتي عيش شبابك ده انا عشت لغايه لما كان سني 60 سنه وبعدين لبست ايه اشاره يا حاجه 60 سنه مين يما ايه انت مش عايشه معانا ولا ايه التكليف من امتى في الاسلام خلي بالك فيطلع لك واحد بقى يجيب لك بالدين بقى يقول لك شوفي بر ابوك وامك مقدم على الحجاب بر ابوك وامك مقدم على ستر نفسك ستر جسمك وبعدين ما انت عريانه ما انت لابسه أهو ما شاء الله ايه يعني لابسه حاجه ضيقه معلش كل البنات كده كل المجتمع كده واحنا هنرد على حكايه كل المجتمع دي ان شاء الله بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى ولكن عايز اعلمك ان من بر ابوك وامك ان انت تدخليهم الجنه في الاخره في الحياه الابديه فعشان تدخليهم الجنه هتعصيهم شويه في الدنيا اللي هي دار ايه؟ دار اختبار وتدخليهم الجنه في الاخره يبقى ده بر ولا مش بر؟ يبقى ده بر القاعده اللي هختم بيها اوعوا تصدقوا كلام الناس لو انتوا معتقدين ومقتنعين ان انتوا على الحق وخلي بالكم ان الزن على الودان امر من السحر فانتبهوا الى ذلك يرحمكم الله واثبتوا على ما انتم عليه من الحق كلام الناس بيقدم وبيأخر كلام الناس للأسف ممكن يودينا الجنة لو شجعنا وحفزنا أو ممكن يودينا النار لو احنا استمعنا إليه واتبعناه وتركنا الحق الذي نعلمه وخلي شعارك فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي قد حباني فيه ديني وحماني بالجلال زينتي دوما حيائي واحتشامي رأس مالي أحبكم في الله يا رب كل بنات المسلمين ويا رب كل بنت بتسمعني وكل بنت هيوصل لها صوتي يا رب تثبت على الحق ومن هنا أقول لكل بنت محتجبة حجاب شرعي صحيح أنت فوق دماغنا أنت التاج اللي الواحد لما بيشوفه بيقول الله أكبر انت النور اللي الواحد لما بيشوفه في الدنيا الضلمه دي بيقول اللهم لك الحمد بقول لكل اخت محتجمه وكل اخت منتقبه في زمان الفتنه ربنا يبارك لك ويكرمك ويثبتنا واياك ويحفظك ويجعلك دائما ابدا نصرا للاسلام والمسلمين ربنا يكرمك يا اخواتي ويبارك فيكم ويبارك في كل اخت وكل بنت مسلمه ويا رب اهدي كل بنت متبرجه أو لسه مش عارفة يا رب بصرنا وإياهم بالحق وثبتنا وإياهم على الحق واشرح صدورنا وإياهم للحق أنا أحبكم جميعا في الله وأتمنى من كل قلبي إن تكون هذه الكلمات بمثابة رد على الشبهات اللي بتدور حواليكم وبمثابة تثبيت حقيقي لأفئدة أخواتنا المؤمنات إن شاء الله سبحانه وتعالى منتظر مشاركتكم معايا على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك او على جروب الشيخ علي قاسم على الفيسبوك او منتظر ان انتوا تتواصلوا معايا بشكل مباشر على الواتساب او التليجرام آه، التليجرام قناة الدين للجميع قناة الدين للجميع او الواتساب الدين للجميع ورقمه 010 واحد اتنين أربعة أربعة تسعة تلات تلاتات صفر عشرة واحد اتنين أربعة أربعة تسعة تلات تلاتات ومن خارج مصر حضرتك هتضيف صفر صفر اتنين قبلها إن شاء الله تبارك وتعالى طب ولو واحدة عندها مشكلة ما عنديش أي مانع إن هي تتصل على خط اسمه خط افتح لي قلبك الخط ده رقمه وده خط مباشر لايف وخلي بالكم احنا ما بناخدش فلوس على الحاجات دي احنا بنعمل الكلام ده وبنرجو الله سبحانه وتعالى ان يتقبله مننا وبنرجو الله سبحانه وتعالى ان يدخل بيه الجنه ما تخافوش يعني يعني اتصلوا عادي خالص الرقم 010 رقم افتح لي قلبك اللي برد عليه 010 1 2 4 4 9 3 تلاتات 010 1 2 4 4 9 3 تلاتات ربنا يحفظكم ويثبتنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم ما تنسوش إن شاء الله صيام يوم عاشوراء ربنا يثبتنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته